نشوف الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشجار الجنة وأنهار الجنة وثمار الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الجنة أدق وأجمل وأحلى وصف في الدنيا ويكفينا قول سيدنا حنظلة لما قال كان رسول الله يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين عايزين برضو يبقى إحساسنا كده لما النبي يوصف لنا طعام أهل الجنة أو ثمار أهل الجنة أو آه، قصور أهل الجنة أو أو أنهار أهل الجنة كأننا شايفينها قدام عينينا بالظبط النهارده عايزين نسأل النبي هو احنا هناكل ايه في الجنة طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يجمعنا وإياكم على مائدة واحدة في الجنة ناكل يعني وجبة أعدها لنا مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى فهو القائل أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أك- أكيد كتير مننا عمال بيقول يا ترى الجنة فيها أكل عامل إزاي يا ترى الجنة فيها متعة عاملة إزاي اوعى تفكر مهما فكرت ومهما تخيلت فالجنة بخلاف ذلك قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون انت اشتغل بس واجتهد في طاعة ربنا وعلى قد ما تجتهد على قد ما ربنا هيكرمك هناك وعلى قد ما تقرب من ربنا على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيقرب لك كل أنواع النعيم واللذة في الجنة علشان كده تعال نشوف الآيات اللي بتتكلم عن طعام أهل الجنة قال جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون شوف وفاكهة مما يتخيرون وبعدها قال ولحم طير العلماء استنبطوا من الحتة ديت حاجة جميلة قوي قالوا من السنة أن تبدأ بالحاجة الحلوة قبل ما تاكل لحمة سبحان الله قال لك ده بيسهل الهضم للإنسان وبيريح معدته راحة لا تخطر على قلب بشر يبقى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وقال جل وعلا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كل اللي انت عايزه بقى نفسك فيه غمض عينيك كده وقول نفسي اكل في الجنه الاكله الفلانيه هتلاقيها قدامك وانت في الجنه مجرد ما تشتهي اكله حتى لو لم تتكلم رغم ان في غلمان حواليك بيخدموك ورغم ان في خدم ليك في الجنه ورغم ان انت عندك كل ما يتيسر لك وكل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك من النعيم لكن مجرد بس ما تقعد كده متكئ على الاريكه كده وتتمنى مثلا تاكل اكله معينه في لحظتها وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين مجرد ما تشوف حاجة في الجنة تشتهيها تنزل قدام عينيك ترى الطير يطير أمامك فتشتهيه يخر بين يديك مشويا وكل ده ليه؟ كل ده عشان انت بذلت وتعبت وعشان ربنا أكرمك وكافئك بما لا نستحق لأن ربنا بيعاملنا بالفضل مش بالعدل والا لو كانت المعامله بالعدل فاكرين لما قلت لكم هو ليه ربنا هيخلد اهل الجنه او اهل الايمان في الجنه ويخلد اهل الكفر في النار طب ليه يخلدهم طب ما اهل الايمان عبدوا ربنا كام سنه 50 60 سنه ما يخشوا الجنه 50 60 سنه على قد السنين اللي عبدوا ربنا فيها او هقول لك حاجه خلي الحسنه بعشر امثالها يقعدوا 600 سنه في الجنه مقابل ال 60 سنه اللي عبدوا بيها ربنا طيب والكفار بدل ما يخش النار مثلا هو كفر بربنا قد ايه 60 سنه يخش النار 60 سنه او يخش 600 سنه قال لك لا لان ربنا يعامل العبد بنيته فانت يا مؤمن وانت يا مؤمنه لما عبدنا ربنا عبدنا ربنا على التأبيد كانت نيتنا مؤبدة يعني يا رب لو خلتنا نعيش في الدنيا ديت مليار سنة احنا برضو عباد ليك هنعبدك ولن نمل أبدا من عبادتك كذلك الكافر كان يعني مصر وكان ناوي انه يكفر بربنا حتى لو ربنا خلاه يعيش في الدنيا مليار فربنا عامل الاثنين بنيتهم فخلد اهل الايمان في الجنه وخلد اهل الكفر في النار سبحان الملك وانت قاعد كده بقى بتعبد ربنا في الدنيا بتذكر ربنا بتصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم يتقال لك في الجنه بقى كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه مش تعبتوا في الدنيا مش بذلتوا جهد هو قيام الليل ده كان سهل هو صلاة الفجر كانت سهلة هو الصيام كان سهل هو الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم والدعوة إلى الله هي كل حد كانت سهلة ده كل ده كان حاجات محتاجة منك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فربنا الكريم الرحيم الودود الشكور بيكافئنا في الجنة ويخلي الملائكة تقول لنا كلوا واشربوا اتمتعوا بما أسلفتم في الأيام الخالية والجنة ما فيهاش أكل وبس وفيها شرب وكل واحد فينا زي ما قلنا قبل كده يا جماعه ليه اربع انهار بتوعه لوحده ملك ليه تخيل لما تكون امه كامله شوف كام دولة النهاردة مثلا عايشة على حوض نهر النيل شوف مصر والسودان والحبشة والمش عارف ايه شوف كام دولة كل الدول ديت بكل الملايين اللي عايشين فيها كلهم عايشين ومصدر رزقهم الوحيد هو نهر النيل فلك ان تتخيل حضرتك لما تكون في الجنه يا مؤمن ربنا يكرمك في الجنه بان انت لوحدك ليك اربع انهار وزي ما قلنا النهر يجري في غير اخدود على سطح ارض الجنه نهر من ماء غير آس وأنهار من سبحان الله شوف من ماء غير آس ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى أربع أنهار مية ولبن سبحان الله وخمر وعسل وشوف الحكمة إن الماء من أجل الشرب واللبن من أجل الغذاء والقوة والخمر من أجل اللذة والعسل من أجل الشفاء فتكتمل كل أنواع اللذة في الأربع أنهار دولت إنك تلاقي المية اللي بتشربها والغذاء اللي بتتغذى بيه وتتقوى عليه واللذ اللي بتتلذذ بيها في الخمر وطبعا خمر الدنيا ما فيهوش لذة إنما خمر الآخرة هو اللي فيه لذة فاهم إزاي؟ والعسل اللي بيكون فيه شفاء للناس كما قال جل وعلا فيه شفاء للناس اكيد واحد من حضراتكم الافاضل هيسالني تقول لي طب يا شيخ محمود هو ايه اول وجبه واول اكله هناكلها في الجنه اقول لك اول وجبه هتاكلها حاجه عجيبه جدا ما اعدها لك نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من اولياء الله وإنما الذي أعد لنا أول وجبة هناكلها بفضل الله سبحانه وتعالى هي زيادة كبد الحوت جبت الدليل ده منين؟ حديث رواه مسلم حديث صحيح حديث رواه البخاري عفوا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام ده كان حبر من أحبار اليهود فأول ما دخل النبي عليه السلام المدينة أسرع إليه عبد الله بن سلام وقال له يا رسول الله ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ ايه اول حاجه هياكلها اهل الجنه قال زياده كبد الحوت وفي روايه زياده كبد النون اللي هو الحوت برضه طيب في حديث تاني رواه مسلم ان رجل يهودي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم حب يختبر النبي عشان قبل ما يسلم يعرف هل هو نبي فعلا ام انه ليس نبيا فقال له ما اول طعام او ما اول تحفه لاهل الجنه ايه اول حاجه ربنا بيتحف بها اهل الجنه حين يدخلون الجنه قال له صلى الله عليه وسلم زياده كبد الحوت قال فما غذاؤهم على اثرها هياكلوا ايه بعد زياده كبد الحوت شوف الدقه سبحان الله شوف ربنا بيطلع حبيبنا صلى الله عليه وسلم على بعض الغيبيات ازاي بيقول له ايه اول وجبه هياكلوها قال له زياده كبد الحوت قال له الاكله اللي بعدها على طول قال له ينحر له ثور الجنه الذي كان ياكله من اطرافها قال فما شرابهم على اثره يعني بعد ما ياكلوا زياده كبد الحوت وبعد ما ياكلوا من الثور الذي كان ياكل في الجنه هيشربوا ايه قال يشربون من عين تسمى سلسبيله فقال اليهودي صدقت واسلم على ذلك حينما راى صدق النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب من الشراب الذي نشربه في الجنه خمر الجنه خمر اهل الجنه من شرب الخمر في الدنيا يا شباب يلي أدمنتم المخدرات والخمور من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حرم منها في الآخرة اوعى تحرم نفسك من لذة في الآخرة الخمر في الآخرة فعلا لذة ما بعدها لذة اوعى تحرم نفسك الخمرة في الدنيا تصيب الإنسان بالصداع والسكر وال... والقيء وال... وال... والأمراض والأمراض الكبد وأمراض الكلى يعني الخمر في الدنيا قمة الأذى بل أنها تذهب بدين العبد اللي يشرب خمر ده هيصلي ازاي هيعبد ربنا ازاي هيذكر ربنا ازاي هيقرأ قرآن ازاي فابعد عن الخمر شوف الخمر بتعمل ايه لكن تعال نشوف في الاخره الخمر قد ايه لذه ما بعدها لذه هنعرف دوت ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنا قبل الفاصل عن الخمر في الجنة ونعمة ولذة الخمر قال جل وعلا يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا تغتال العقل خمر الجنة ما تغتالش العقل ما تخليش إنسان يسكر ولا هم عنها ينزفون ولا يمل الإنسان من شرب الخمر في الجنة سيدنا ابن عباس يقول إيه الخمر في الدنيا فيها أربع آفات السكر والصداع والقيء والبول فنزه الله خمر الجنة من تلك الأربع خلاها بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يعني لا تختل العقل ولا تسكره ولا تجيب صداع ولا في قيء ولا في بول ولا أي حاجة تتمتع بالجنة قال جل وعلا يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك الرحيق هو الخمر المختوم ختامه مسك كأن الخمر مختوم سبحان الله أي موضوع عليه الخاتم فإذا ما شربوه وجدوا في آخر الخمر رائحة المسك يبقى الخمر في الجنة لذة أما في الدنيا أذى ومعصية وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى طيب السؤال اللي ممكن يسأله أي واحد فينا هو أنت مش قلت قبل كده إن أهل الجنة لا هيجوعوا ولا يعطشوا ولا هيحسوا بحر ولا برد ولا أي حاجة أمال هم ليه في الجنة أمال هم ليه في الجنة هياكلوا ويشربوا هياكلوا هيشربوا في الجنة مش عشان هم جعانين يعني احنا لما ناكل في الجنه يعني ان شاء الله كده في الجنه ما دام طبعا الحاجه ببلاش ان ان شاء الله اعزمكم في الجنه ببلاش هناكل هناك مش عشان احنا جعانين هناكل عشان احنا بنتلذذ بالاكل هنشرب عشان احنا بنتلذذ بالشرب يعني لا هناكل عشان جعانين ولا هنشرب عشان عطشانين انما الطعام والشراب في الجنه من اجل اللذه والمتعه فقط تعالى طيب ما دام الاكل والشرب في الجنه من اجل اللذه فقط طب انا عمال باكل باكل باكل وبتلذذ امال فضلات الطعام ده تروح فين خد بالك الجنه ما فيهاش اماكن لقضاء الحاجه دي جنه يا جماعه جنه مطهره ما فيهاش غير متع وبس ما فيهاش غير زهور وروايح حلوه وبس ما فيهاش اي حاجه وحشه ابدا فاين يذهب فضلات الطعام قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها واوعى تفتكر ان الامر ده خاص باول زمره لا ده خاص بكل اهل الجنه كما في الحديث الذي بعده في روايه مسلم ان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر ثم الذين يلونهم على اشد نجم على اشد كوكب دري في السماء اضاءه لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبصقون يبقى اذا كل اهل الجنه منزهون تماما عن كل هذه الاشياء امال التفاوت بين اهل الجنه في ايه لما كل اهل الجنه لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا امال امال امال ايه التفاوت اللي ما بينهم التفاوت اللي ما بينهم في درجه النور التي تكون لكل عبد وفي درجة المتعة التي يتمتعها الإنسان عن أخيه فلان في درجة معينة الثاني أقل منه الثالث أعلى منه ففي كل درجة في لذة أعلى من اللي تحتها كل ما تطلع في الجنه درجه تلاقي اللذه اعلى الدرجه اللي بعدها اللذه اعلى اكل مختلف شرب مختلف الحور مختلفه كل متعه في الجنه بتكون مختلفه في الدرجه اللي فوق عن الدرجه اللي تحتها يبقى التفاوت هنا في الدرجات وفي المتعه وفي لذه الاستمتاع بالحور العين وفي الاكل والشرب اما التفاوت في مساله انهم لا يبولون ولا يتغوطون فهذا عام في كل اهل الجنه طيب برضه لسه السؤال ما زال كما هو انت بتاكل وبتشرب وبتتمتع الاكل دوت هيروح فين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قالوا فما بال الطعام طب يا رسول الله هم كلوا شربوا وتمتعوا وانبسطوا الاكل هيروح فين قال جشاء كجشاء المسك اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هتاكلوا وتتمتعوا تتمتعوا تتمتعوا بطنك اتملت الاكل ده يطلع ايه على طول في ساعتها تنوي التخلص من الطعام يطلع الطعام زي عرق مسك كده ريحه مسك تطلع على جسمك فبطنك تفضى تروح واكل تاني وتتمتع ويطلع تاني مسك وتفيض الجنه كلها برائحه المسك من فضلات الطعام تخيل حضرتك فضلات الطعام اجمل مليون مره من اجمل روائح عطريه موجوده في حياتنا الدنيا طيب ده الاكل وده الشرب واحنا قلنا كل واحد ليه اربع انهار انهار من لبن ومن ماء ومن خمر ومن عسل الإناء اللي هنشرب فيه واللي هناكل فيه شكله إيه؟ اسمع لكلام ربك سبحانه وتعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يعني وأكواب من ذهب واضح كده؟ وقال جل وعلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا والله العظيم الواحد عقله يكاد انه يطير عمرك شفت وعمرك شفتي فضة شفافة؟ هو ده اللي في الآية قوارير من فضة قدروها تقديرا قال قبلها إيه؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا أكواب الفضة عاملة زي, زي الزجاج يعني شفافة ولكنها من فضة حد فيكم شاف فضة إناء فضة أو كوب من فضة وأنت شايف اللي جوه الإناء من بره الإناء يعني شفاف الفضة في الجنة شفافة عاملة زي الزجاج أرقى وأجمل أنواع الفضة ومن الآنية التي يأكل فيها أهل الجنة أيضا كما أخبرنا الحبيب المصطفى من خلال القرآن الذي نزل عليه بالوحي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يقول صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما طب ده أكل الجنة وشراب أهل الجنة والآنية والصحاف والأكواب بتاعت أهل الجنة في ناس بقى غاوية دواب في الجنة يعني نفسي أركب جمل أو أركب خيل أو يكون عندي أكل كده زي الفراخ والبط والحمام والوز في ناس غاويه كده كل واحد ما هو فيها ما تشتهيه الانفس كل اللي بتتمناه حضرتك لازم يقينا لازم تلاقيه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى المولى عز وجل بيقول ولحم طير مما يشتهون وحور عين في الجنه طيور ودواب لا تخطر على قلب بشر حديث عجيب جدا رواه الترمذي باسناد حسن انه سئل رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله ما الكوثر قال ذاك نهر اعطانيه الله يعني في الجنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ما احنا قلنا الكوثر ده المية بتاعته بتروح فين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قلنا النبي لما وصف الحوض كما في الحديث الذي رواه مسلم قال حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا فهو بيقول هنا ان حوضي نهر الكوثر ده نهر اعطانيه الله اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل فيه طير في الكوثر ده فيه طير اعناقها كاعناق الجزر العنق بتاع الطير زي اعناق الجمال فسيدنا عمر بن الخطاب قال ان هذه لناعمه يعني دي, دي واضح انها متعه كبيره جدا دي انها لناعمه فقال رسول الله اكلتها انعم منها اللي هياكلوها منعمين أكتر منها بفضل الله سبحانه وتعالى وعن ابن مسعود أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة وقال يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله أنا م- مت- يعني متصدق بها في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها سبعمائة ناقة مخطومة يوم القيامة في الجنة طعام الجنة وشراب الجنة يخلينا نقعد نفكر هل ينفع ان انا النهارده اقعد اجيب طعام من حرام واكل من حرام واشرب بفلوس من حرام علشان اشبع واعيش هي الدنيا تستاهل كل يا اخويا وحبيبي كل الحلال حتى ولو كان قليلا لان الاكل كله والهنا كله مستنيك في الجنه الامام احمد بن حنبل قعد اسبوع كامل لا ياكل الا خبزا وملحا ونفس الموقف عمله الحسن البصري فسألوه لماذا يا إمام تأكل خبزا وملحا قال لهم كلمة حلوة قوي قال إنما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنة عايز يقول وأنا عايز أقول لكم إن يا جماعة اعتبروا إن الدنيا دي تصبيرة حضرتك لما بتكون داخل على زوجتك بتقول لها حبيبة قلبي عملت الأكل تقول لك والله على النار يا حبيبي طب خد السندوتش ده تصبيرة عقبال ما إيه مجهز لك الفراخ والحمام فانت اعتبر الدنيا دي كلها تصبيره لحد ما تخش الجنه وناكل مع بعض في الجنه ومعانا النبي صلى الله عليه وسلم او احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ناكل معاه في الجنه وناكل مع الصحابه ونجتمع على اجمل مائده ربانيه في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مش قادر أقول لكم غير بجد أتمنى ربنا يجمعنا على طعام أهل الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى
do do do